ربي أن تفرج كربتي واجعل حياتي جنة مزدهرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها وعلى كل بلية صرفها وعلى كل أمر يسره وعلى كل قضاء قدره وعلى كل مخلوق كفاه الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد أيها المشاهدون الكرام مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الدين والحياة وكنت في آخر لقاء مع حضراتكم في هذا البرنامج كنا نتحدث عن بعض التعليقات والردود على كتاب المتشددين المتشددون وأهم قضاياهم لفضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية عفى الله عنا وعنه حينما أتى بسبع عشرة مسألة ووصف من يقول بهذه المسائل بأنه من المتشددين وذكرت بأننا كنا نتمنى أن نقرأ لفضيلة المفتي في هذه الأيام كلاما عن العلمانية أو كلاما عن الليبرالية أو كلاما عن الاشتراكية أو كلاما حتى عن الرأسمالية ونريد أن نجمع الناس في مصر لنبني هذه البلد من جديد لعلها تكون النواة التي تجمع الأمة بإذن الله سبحانه وتعالى لا أن نسلط كثيرا من الناس كما فهمت بفهم قاصر على فئة معينة في المجتمع بل على فئة كبيرة من المجتمع بل أغلب المجتمع ولا أدعي وأقول أن من قال كذا وفعل كذا فهو من المتشددين وينبغي أن نحارب هذا الفكر وينبغي وينبغي فقلت ينبغي علينا أن نتكلم بكلام هادئ وحوار هادئ وقد أخبرنا الله تعالى في كتابه العظيم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وتحدثت عن المسألة الأولى وهي أنه قال بأنهم يقولون بأن الله في مكان وذكرت بأن أهل السنة والجماعة لا يقولون بأن الله في مكان إنما يقولون بأن الله سبحانه وتعالى على العرش استوى وتكلمت في مسألة العلو وماذا نعتقد في مسألة العلو من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه إلى أن وصلنا إلى مسألة يقول فيها الدكتور علي جمعة إن من أوصاف هؤلاء أنهم ينتقصون في الأشاعرة وبدأ يتكلم عن أبي الحسن الأشعري وعن بعض مسائل الأشاعرة وذكر أن الأشعرية وأن المتريدية هؤلاء هم أهل السنة وأنا افتتحت الرد على هذه المسألة في آخر لقاء وتكلمت عن الأشاعرة وذكرت أول مسألة من المسائل وقلت طب تعالوا انظروا ما لماذا نعترض على الأشاعرة لماذا نخالف الأشاعرة لماذا نقول بأنهم أخطأوا في هذه المسألة هل نحن أخطأنا فيما نقول أم هم أخطأوا والناس ولله الحمد والمنة يفهمون ويعلمون ويعلمون من الذي يتكلم بالحق ومن يتكلم بغير الحق وينبغي أن تسمع لا تعود نفسك ولا تعودي نفسك أيتها الأخت الفاضلة أن تسمعوا من طرف واحد إنما اسمعوا الأطراف اسمعوا من تثقون فيه أولا وليس معنى كلمة برضو اسمعوا كل الأطراف أن يبدأ الإنسان يقرأ ماذا يقول أهل البدع والضلالات والانحرافات بحجة لا أنا عايزك تثبت تثبت من الكتاب والسنة أولا تثبت من العقيدة الصحيحة التي تبنى على الكتاب والسنة أولا حينما يكون عندك العلم عندك بصيرة تعرف القرآن الكريم وكيف يفسر القرآن تعرف السنة النبوية وكيف تفسر السنة النبوية لو خرج عليك الآن في الفضائيات أطول لحية موجودة أطول لحية موجودة وتكلم بكلام يخالف القرآن ويخالف السنة لن تقتنع المسألة ليست, ليست بمظهر المسألة علم قال الله قال الرسول احنا عايزين نسمع قال الله قال الرسول عايزين نسمع الدين الدين ده موجود القرآن محفوظ لا يستطيع أحد على ظهر الأرض أن يضيف فيه حرفا ولا أن ينقص منه حرفا وسنة النبي عليه الصلاة والسلام حفظها رب العالمين بالعلماء نقوا لنا الصحيح من الضعيف وعرفونا أين ما ثبت عن رسول الله وأين ما روي عن رسول الله ونسب إليه ولم يقله رسول الله عليه الصلاة والسلام فحينما تكلمت عن أول مسألة من المسائل التي نخالف فيها الأشاعرة وقلت احكموا أنتم وانظروا أنتم في اللقاء الماضي حينما ذكرت أن الأشاعرة يعتقدون عقيدة تسمى يسمونها بعقيدة العادة وما معنى عقيدة العادة لا سبب ولا مسبب لا أثر ولا مؤثر لا علة ولا معلول يعني أنت بتقول إيه ذكرت في اللقاء الماضي أنهم يمنعون أن تقول إن السكين تقطع أو إن الماء يروي أو إن الطعام يشبع أو أن النار تحرق وقالوا بأن من قال بأن النار تحرق أو الماء يروي أو الطعام يشبع أو نحو ذلك وظن أو اعتقد أن هذه الأشياء تفعل هذا بذاتها فقد خرج عن ملة الإسلام طب من اعتقد أنها سبب وأن الذي يشبع هو الله وأن الذي يروي هو الله وأن الذي يحرق هو الله فقالوا من اعتقد أن, أن هذه الأشياء أسباب اسمعوا للكلمة الخطيرة وهي دي المشكلة من اعتقد أنها أسباب اختلفوا فيه على قولين ده مذهب الأشاعرة منهم من قال يكفر ومنهم من قال يفسق يعني ايه ان اعتقدت ان الماء سبب في الري سبب في الري رب, رب العالمين جعله سبب للري وأن الطعام سبب في الإشباع وأن النار سبب في الإحراق وأن الذي يحرق وأن الذي يروي وأن الذي يشبع هو رب العالمين أنت عندهم بهذا الشكل إما أن تكون فاسقا على قول وإما أن تكون كافرا خارجا عن ملة الإسلام على القول الثاني دي عقيدة من؟ ده عقيدة الأشاعرة طب والكلام ده صح؟ لا الكلام ده مش صح ليه أن رب العالمين سبحانه وتعالى جعل أسبابا مش قال اقرأ يا أخي في القرآن الكريم يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء ما تقرأ سببا فأتبع سببا ده كلام مين ده ومن يتق الله يجعل له مخرجا فكانت التقوى سبب في أن يجعل له مخرجا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة يعني لو يؤاخذ الله الناس بسبب كسبهم السيء ما ترك على ظهر الأرض من دابة تدب عليها يبقى إذا السيئات سبب في الآخذ حينما نقرأ قول الله سبحانه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة الزنا سبب في الجلد حينما نقول هذا الكلام نقول لا سبب ولا مسبب امال يا جماعة لما بنيجي نشرب قالوا المية دي ملهاش علاقة بالري خالص نعم ملهاش علاقة اللي بيروي هو ربنا طب ما انا ماشي اللي بيروي هو ربنا لكن المية سبب انت بتقول كده اه يبقى يا فاسق يا كافر دي عقيدة الاشاعرة يا جماعة ما, ما تفهموني فهموني يا جماعة لما نيجي ننكر الكلام ده بدلا من ان ينكر ينكر على المخطئ ينكر على الذي يقول العقيدة التي في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام في سبب وفي مسبب وفي علة وفي معلول وفي أثر وفي مؤثر ده وصلهم ان هم يقولوا العبد نفسه ما بيعملش حاجة العبد اه والله العظيم هناك قول عند الأشاعرة لا أنا مش عايز أجيب كلام من دماغي قال التفتزاني رحمه الله عفى الله عنا وعنه ماذا قال قال الإنسان مضطر في صورة مختار يعني ايه يعني ابو جهل كان مضطرا للكفر ربنا اضطره انه يكفر وابو لهب ربنا اضطره انه يكفر وفرعون ربنا اضطره انه يكفر يعني ربنا اضطرهم للكفر ويدخلهم من النار اضطرهم انهم يكفروا في الدنيا ويروح مدخلهم النار ملخص عقيدة الأشاعرة بسبب أنه نفوا السبب والمسبب والأثر والمؤثر والعلة والمعلول وصلوا أن العبد ما بيعملش حاجة منهم اللي يقول لك لا ده فعل العبد فعل بين فاعلين ومنهم اللي يقول لك لا لا لا في فرق بين الكسب وفي فرق بين الفعل ده ده كسب العبد مش فعل العبد طب ايه الفرق بين الكسب والفعل تكلموا كلام ما تحسش ان ان ان في فرق بين الكسب والفعل ومنهم يقول لك لا لا لا بص الفعل ده من ربنا اه طب والعمل ده قال لك ده بقى صفة العبد استغفر الله العظيم يعني الزنا قال لك ده استغفر الله العظيم قالوا ده فعل الله استغفر الله كل فعل العبد فعل ربنا حتى الزنا والكفر اه طب ويتنسب للعبد ازاي قالوا لا ده يبقى صفة للعبد يا جماعة يا جماعة ازاي بس يا جماعة اللي بيتكلم بيتصف بالكلام اللي بيظلم بيتصف انه ظالم اللي بيعدل بيتصف انه عادل ازاي يبقى الفعل من الرب والصفة للعبد يعني الفعل يفعله الر- الرب وال وال وال والصفة تكون للعبد والعبد ما فعلش حاجة احنا لما نيجي ننكر العقيدة دي تقول لي هم ايه الكلام اللي, اللي انت بتقوله ده انت فاهم حاجة اقول لكم على حاجة اصل في فطر جوه الناس في عقل عند الناس الفطر والعقول دي بتعرفهم اول ما ترى العقيدة الصحيحة تلاقي عقلك وقلبك ونفسيتك م- والله العظيم مرتاحة لما اجي اقول لك النار بتحرق سبب في الحرق والذي يحرق هو الله الذي جعل فيها هذه الصفة هو رب العالمين الطعام سبب في الشبع وتقول لي الله انت بتقول النار بتحرق او سبب في الاحراق اقول لك اه سبب في الاحراق تقول لي طب ما هو ابراهيم دخل في النار وما اتحرقش اقول ما هو يقدر من على كل شيء قدير ان يصف ال... ان يسلب النار آه، صفة الحرق ويقدر من على كل شيء قدير أن يسلب الماء صفة الري ويقدر من على كل شيء قدير أن يسلب الطعام صفة الشبع وليس معناها أن الطعام مش سبب في الشبع ممكن يتخلف أحيانا ليه؟ حتى لا نعلق القلوب بالأسباب وإنما نعلق القلوب بخالق الأسباب وليس المعنى أن ننفي الأسباب فأنا كلمت على المسألة دي ومن أراد أن يراجعها في الحلقة الماضية تكلمت عنها بشيء من التفصيل وذكرت أدلة أهل السنة وقلنا إحنا بنخالف الأشاعرة في كذا وشوفوا القرآن والسنة بيقول كلام على أشاعرة ولا بيقول الكلام اللي احنا بنقوله وذكرت أن أبا الحسن الأشعري في آخر مراحله كان على عقيدة أهل السنة والجماعة كما في كتاب الإبانة وكما في كتاب مقالات الإسلاميين له تعالوا من ضمن المسائل أصل الدكتور مفتي الجمهورية بيقول ان احنا بننتقص في الاشاعرة في مسائل غلط عند الاشاعرة وانا اودي ان انا ما اتكلمش لوحدي لو ان احدا من اخواننا الفضلاء يعتقد هذه العقيدة واراد ان يتكلم ولو بعيدا عن الشاشة مرحبا اردت ان تتكلم على الشاشة مرحبا بك مرحبا بك وتعالى وامام الناس ونقول قال الله قال الرسول احنا عايزين نصل للحق تخيلوا يا جماعة القرآن ده كلامه ايه؟ كلامه من كلام الله انتوا تعرفوا ان الاشاعرة بيقولوا ان القرآن كلام الله النفسي ايه كلمة كلام الله النفسي الاشاعرة احنا انا رجل من اهل السنة انا ب- بقول كده بقول ان عقيدتي هي عقيدة السنة الموجودة في سنة النبي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم انا بقول كده اعتبروا ان ده ادعاء ونشوف إن دلوقتي الادعاء ده موجود في القرآن والسنة ف... فاكون صادقا فيما ادعيت ولا الق- والقرآن والسنة بيكذبوا فاكون كذابا فيما ادعيت انا بقول القرآن كلام الله حقيقة حقيقة لفظه من الله ومعناه من الله والله تكلم بالقرآن على الحقيقة تقول لي طب وايه المشكله في كده المشكله في كده يا اخي الاشاعره ويا اختي الاشاعره ما بيقولوش كده الاشاعره اه اللي بيع... الشيء اللي بيعتقده فضيله الدكتور علي جمعه بيعتقد ايه بيعتقد ان القران كلام الله النفسي يعني ايه كلام الله النفسي يعني كلام الله اللي بداخل نفس الله الالهيه سبحانه وتعالى يعني ربنا ما اتكلمش بالقران لا لا لا لا امال ايه اللي حصل اللي حصل ان ربنا خلق صوتا خدوا بالكم من الكلام خلق صوتا هذا الصوت ذكر ما في نفس الله لا ان الله تكلم بالقران على الحقيقه اه لك حق طهرش مش ربنا كلم موسى اه مش دي في القرآن وكلم الله موسى تكليما اه مش ربنا كلم موسى كلمه كلم موسى ازاي انا بسأل فضيلة الدكتور علي جمعة ربنا كلم موسى ازاي يعني ربنا يعني موسى سمع صوتا اه صوت الله لا اعوذ بالله امال سمع ايه موسى خلق الله صوتا ده كلام الاشاعره بقى خلق الله صوتا هذا الصوت هو الذي كلم موسى طب الصوت ده بيتكلم مع موسى يعني مش ربنا اللي تكلم حقيقة مع موسى لا لا لا لا, لا. يا إما يقول لك خلق الله صوت أو الشجرة اتكلمت اللي كان موسى عندها اتكلمت مع موسى بما في نفس الله يعني الشجرة ولا الصوت المخلوق قال لموسى عليه السلام الشجرة والصوت المخلوق بيقول لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها إيه ده يا جماعة يعتقد الأشاعرة أن القرآن العظيم لم يتكلم رب العالمين به على الحقيقة إنما هو كلام في نفس الله الإلهية أمال الصوت اللي سمعه جبريل ونزل بلغ محمدا صلى الله عليه وسلم ايه اللي حصل طيب خلق صوتا الصوت ده عبر عما في نفس الله عشان كده بيقولوا القرآن عبارة عن كلام الله شفتوا بقى الح- الحتة دي يعني هم ده اللي اسمه عندهم ال- الكلام النفسي كتب الإلهيات عندهم يقول لك الكلام النفسي يعني كلام ربنا وكان في نفس ربنا والكلا- والكلام ده في النهاية يقول لكلام المعتزلة انهم قالوا ان خ- إن القرآن كلام الله مخلوق ده بيقول ان القرآن مخلوق والعياذ بالله وده كلام غلط وي... و... آه الله في... في القرآن الكريم قال وكلم الله مش صوت خلقه الله وكلم الله وكلم الله موسى تكليما مفعول مطلق والمفعول المطلق بيدل على التوكيد ونفي المجاز كما عند اللغويين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه مش الشجرة اللي كلمته وكلمه ربه مش الصوت المخلوق اللي كلمه بما في نفس الله وإن أحد من الم... وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون القرآن كلام الله كلام الله على الحقيقة كيف تكلم به الكيفية يعلمها الله استغفر الله العظيم اوعى بقى تظن ان ربنا سبحانه وتعالى ي- بيتكلم زينا بقى يبقى استغفر الله العظيم هناك شفتان ولسان وحنجرة وأحبال صوتية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال لنا بأنه تكلم يبقى تكلم هو يوم القيامة برضو ربنا هيخلق صوتا هيحاسب المخلوق ويقول له يا عبدي ال- الصوت المخلوق يقول له يا عبدي انت عملت كذا وكذا يا عبدي يا عبدي انت وانت يا امتي عملت كذا وكذا وفي الجنة لما يسلم عليهم ربنا ربنا يخلق صوت مخلوق برضه الصوت المخلوق هو اللي يقول لهم يا اهل الجنة سلام عليكم وهم يردوا على الصوت المخلوق او لا ده في صوت مخلوق بقى يردوا على ربنا بما ك... بالكلام اللي كان في نفس ربنا استغفر الله العظيم ألم نقرأ قول الله تعالى حينما قال الله لعيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به علم إن كنت قلته فقد علمته اسمعوا دي تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك انتوا بتقولوا ان ده كلام النفسي لربنا لا ده كلام حقيقي ده كلام الله ده فارق برضه بين كلام أهل السنة وبين كلام الأشاعرة وبين كلام الكلابية وبين كلام المتريدية الذين يقولون بأنها القرآن الكريم معناه من الله وإنه كلام نفسي ويأتي الكلابية يقولون القرآن حكاية عن كلام الله والأشاعرة يقول لك دي عبارة عن كلام الله والحكاية يعني المماثلة لكن ده تعبير لا معنى كده ان ممكن نقرا الفاتحه باي لغه اه والله العظيم ده ده تفريعا بقى انا ما بقولش هم بيقولوا كده اه لا ليه اقراها بقى بالفاتحه بالفرنساوي وبالانجليزي وبالتايلاني ومش عارف ايه وبالهندي وبالصيني ليه لا هو ده مش كلام ربنا على الحقيقه ده مش ده تعبير عما في نفس الله اه مره نعبر عما في نفس الله باللغه العربيه ومره نعبر عنه بالصيني ومره نعبر عنه بالهندي مين اللي قال كده يا جماعه هو اللفظة الحمد لله رب العالمين تكلم الله بها على الحقيقة سمعها جبريل من الله وأسمعها لرسول الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين سمعها جبريل من الله وأسمعها لرسول الله هي دي العقيدة طب إيه دليلكم يا جماعة إيه دليلكم إن القرآن كلام الله النفسي عايزين نعرف ايه الدليل عند الأشاعرة اسمعوا الدليل قالوا الدليل قول الشاعر وهو الأخطل ماذا قال قال إن الكلام لفي الفؤاد في كل كتب الأشاعرة تقريبا لما يجوا يتكلموا عن الكلام النفسي اسمعوا الدليل أنا عايز دليل من القرآن دليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم دليل من كلام الصحابة من الإجماع إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا يبقى أصل الكلام فين في الفؤاد جوه في القلب إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا هو ده الدليل والله العظيم أنا بتعجب عارفين بتعجب من إيه أصل البيت ده هم بيقولوا بيت الأخطل عارفين مين الأخطل شاعر نصراني بتقول إيه ما هو ده الدليل انت بتتكلم ازاي يا جماعة يمكن انا بكذب افتحوا شرح الجوهرة اللي بيدرس في الازهر افتحوا كتب الالهيات افتحوها افتحوا كتب الاشاعرة افتحها يا عم افتحها وبعدين قول لي انت راجل كذاب بعد ما تفتحها تعالى عند صفة كلام نفسي والله العظيم بيقولوا كده ربنا ما تكلمش بالقرآن عن الحقيقة ده كلام نفسي جوه نفس الله وبعدين خلق صوتا هو هو اللي عبر عنا في نفس الله وفوق ده كمان الدليل يقول لك قول الأخطل إن الكلام لفي بالله عليك استدل ببيت يقولوا واحد نصراني على عقيدة ده ينفع رجعنا يا جماعة طب ارجعوا يا جماعة لديوان الأخطل كده ديوان الأخطل من أوله لآخره ما فيهوش البيت ده يعني إيه يعني البيت ده حتى مش موجود في ديوان الأخطر ما تقولوا لنا يا جماعة مين اللي قال البيت ده ده مش موجود حتى في انتوا بتقولوا انه قاله الأخطل ومش موجود في ديوان الأخطل الأخطل الذي رفض شاعر نصراني رفض عمر بن عبد العزيز ان يدخل عليه قالوا له الأخطل بره رفض ان هو يقابله مش رفض انه يقابله عشان نصراني لا عشان سب تكلم عن المسلمين كان بيقول شعر يمدح فيه الخمر ويزين الخمر ويقول انا مش هاكل من الاضاحي بتاعه المسلمين في الشعر كان بيفخر بكده ده قال بيت صعب قوي ولست بقائم كالعير يدعو قبيل الصبح حي على الفلاح اعوذ بالله ده كلام الاخطل والله العظيم ولست بقائم كالعير يدعو شفتوا بقى بيشبه المؤذن اللي بيأذن لسلا... لصلاة الفجر ويقول حي على الصلاة حي على الفلاح بأنه إيه بأنه عير ولا اسمعوا ولست بقائم كالعير مش هقوم ولا أعمل كده ولست بقائم كالعير يدعو قبيل الصبح حي على الفلاح ده الأخطر ده ينفع أدلة يا جماعة على العقيدة الله ده احنا بنقرأ للأشاعرة ولا بد أن تكون العقيدة متواترة حتى لا بد أن تكون النصوص متواترة حتى يحتج بها في العقيدة هو البيت ده متواتر البيت ده متواتر مش انتم ما بتت... بتقولوا لابد من التواتر واحاديث الاحاد عندكم لا يحتج بها في العقيده اه والله العظيم الاحاديث اللي فيها كلمه رحمه تاولوها لان ربنا لا يتصف بالرحمه الحديث الاحاديث اللي فيها كلمة محبة محبة ربنا بي بيقولوا ربنا ما بيحبش لان الحب لازم يكون ما بين متجانسين رجل وامرأة امرأة ورجل وراجل ست وست ال... اه الأشاعرة بيقولوا كده بيقولوا لا الرحمة دي متأولة الرحمة يعني ايه قال يعني ثواب ربنا المحبة قال يعني لا رحمة اه الأحاديث اللي بتتكلم على نزول الله إلى السماء الدنيا عشرة من الصحابة ذكروا ذلك لا يحتجون بهذا عشرة من الصحابة ما يحتجوش بيها ليه أصلا مش داخله الدماغ ليه آه، مش متواتر ده على- يعني بيت الأخطل النصراني اللي ما دخلوش عمر بن عبد العزيز عليه يحتج به في العقيدة وكلام عشرة من الصحابة في حديث النزول لا يحتج بهم والأحاديث بتاعة ال- ال- الرحمة والمحبة ونحو ذلك لا يحتج بها وأحاديث الأحد ومين قال إن أحاديث الأحد أصلا لا يحتج بها في العقيدة لا ما النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث ابن عباس أرسل إلى اليمن معاذا وكان معاذا وحده وما كان معاه ابو موسى الاشعري لكن ابو موسى كان في مكان ومعاذ كانوا في مكان والاثنين كانوا في اليمن و- وراح معاذ وبعدين اعتبروا الاثنين كانوا مع بعض في, في القريتين في البلدين والقريتين تبع اليمن الاثنين ما هو الاثنين برضو يبقى يبقى احادي حديث عزيز لو في طبقة من الطبقات رواه اثنان وبالرغم من ذلك راح يكلمهم عن ايه معاذ بن جبل النبي بيقول له انك عليه الصلاة والسلام انك تأتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه ان يعبدوا الله وفي لفظ ان يوحدوا الله ولا يشركوا به شيئا يعني هيكلمهم في العقيدة كان ممكن اهل اليمن اول ما يجي لهم معاذ وابو موسى الاشعري يقول لهم بقول لكم ايه بقول لك يا معاذ ايه ابو موسى الاشعري ايه احاديثكم تبقى احاديث احاديه ما ينفعش تكلمونا في العقيده لان العقيده لا يحتج فيها باحاديث الاحاد اذا ثبت الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم سواء في- يحتج به في العقيده في الفقه في غيرهما ومن الذي قصر من الذي قال من العلماء الأوائل من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام أو من جيل التابعين أو حتى من جيل أتباع التابعين القرون الثلاثة المفضلة الأول من منهم قال إن أحاديث الأحاد لا يحتج بها تقول لي أصل كان لسه ما تسطرش أحاديث الأحاد ونحو ذلك أقول لك على حاجة مين فيهم قال إن خبر الواحد لا يحتج به تقول لي ده ابو بكر الصديق مش عارف عمل ايه لما في توريث الجده ده كان بيتاكد من الخبر وبعدين الاثنين لما ياخد بشهاده اثنين ما هو الاثنين احاد برضه مين اللي قال احاديث الاحاد لا يحتج بها في العقيده يكون النبي عليه الصلاه والسلام لا والله يكون في القران لا والله يكون عند حد من الصحابه لا يعني يجي لي الحديث عن الرسول وعطل الحديث ليه اصل حديث احادي لكن لما يجي لي لما يجي لي كلام من بيت لواحد نصراني الأخطر الشاعر أستدل بيه في كتب العقيدة هو ده المنهج وت- وحضرتك تيجي تقول بتنتقصوا في الأشاعرة ليه احنا مفيش حد بينتقص في الأشاعرة بس بيخطئوا اه يقول ده غلط يقول على الغلط غلط ابن تيمية إذا أخطأ في مسألة يتقال له ده غلط ابن القيم يخطأ في مسألة لما ابن تيمية بيقول ان الانسان يجوز له ان يتعبد لله ويمردغ وجهه في الارض انكر عليه العلماء والكلام ده غير صحيح يغلط اي انسان طالما م- كل يؤخذ منه ويرد الا الرسول صلى الله عليه وسلم وليس معنى ذلك ان احنا بنحقر من العلماء انما بنقول كلام العلماء يؤخذ منه ويرد اذا وافق الادله على العين والراس ما وافقش الادله نعتذر للعالم ونشوف الادله بتقول ايه ودي عايزه كلام طويل وستاتي ان شاء الله لانه تعرض لها فضيله الدكتور يبقى اذا هناك نقطة أخرى في عقيدة الأشاعرة وهي أنهم يقولون بأن القرآن كلام الله النفسي وأنه خلق صوتا يعبر عما في نفسه وهذا كلام غلط وإنما الصحيح أن القرآن كلام الله على الحقيقة وبعدين ك- في حاجة اسمها كلام نفسي الكلام النفسي ده هقول لكم على حاجة في الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه فاكرين حديث معاوية بن الحكم السلمي كان كان يجوز في ال- في بداية الإسلام يجوز في الصلاة إن ال... إن واحد واقف في الصلاة بجوار أخيه ممكن يكلمه في الصلاة مفيش مشكلة إلى أن نزل قول الله وقوموا لله قانتين فأمروا بالسكوت في الصلاة إلا في قراءة القرآن والأذكار اللي بتقال في الصلاة لكن كان ممكن يقول له السلام عليكم لما واحد فيهم يعطس يقول له يرحمك الله كان يجوز ده في بداية تشريع الإسلام فمعاوية بن الحكم السلمي لم يصل إليه هذا الخبر وراح يصلي خلف الرسول عليه الصلاة والسلام فراح رجل في الصف عطس فقال الحمد لله ويجوز وأنت في الصلاة إذا عطست أن تقول الحمد لله يجوز لكن لا يجوز أن يقول أحد عليك يرحمك الله فقال الصحابي لما عطس وهو في الصلاة خلف الرسول قال الحمد لله فراح معاوية بن الحكم السلمي وهو جوه بداخل الصلاة قال له يرحمك الله فالصحابة كانت عرفت النهي عن الكلام في الصلاة بدأت تنظر إليه ب- ب- بالأبصار مش يلتفتون إليه بالأبصار لكن ال- الأبدان في اتجاه القبلة فراح قايل إيه ولا يدري إن, إن, إن الكلام منع في الصلاة قواتك لأمياه ما لكم تنظرون إلي هكذا فضربوا على أفخاذهم في الصلاة فعلموا أن فعلم أنهم يسكتون فسكت وبعد الصلاة النبي علمه صلى الله عليه وسلم الشاهد بقى النبي قال إيه إن هذه الصلاة اسمعوا لا يصلح فيها من كلام الناس شيء لا يصلح فيها من كلام الناس شيء يبقى الكلام إيه هو لو لا يصلح فيها من كلام الناس شيء اه هو ما تسرحش في الصلاة اه لكن العلماء لما يقولوا ان الكلام في خارج مصلحة الصلاة متعمدا يبطل الصلاة يعني وانا واقف في الصلاة قلت للي جنبي متعمدا وانا عارف الحكم الساعة كام بطلت صلاتي انت جاي النهاردة المشوار اللي احنا رايحينه ده بطلت الصلاة ده اسمه كلام طب لو جوايا ان انا عايز اعرف الساعة كام في حد يبطل الصلاة من العلماء الجواب لا لو كان الك... ال- اللي في النفس ده كلام مش كان العلماء أبطلوا بيه مين اللي قالوا انه كلام يعني الحديث هنا ان هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيء المقصود بالكلام ايه ما يتلفظ به لا, م... لا ما في النفس ويستدل أيضا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها الله أكبر أهي واضحة أهي إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به اسمعوا أو تتكلم يبقى الحديث فرق بين حديث النفس وبين الكلام الكلام يعني ما يتلفظ به هقول لكم الحديث تاني وانتبهوا للحديث ده بيرد على الأشاعرة ومنهج الأشاعرة إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم يبقى في فرق بين الكلام وبين حديث النفس يبقى الكلام ايه هو لفظ ومعنى بل تلفظ لا مش حد حتى بتوع اللغة بيقولوا كده كلامنا لفظ مفيد اهو لفظ واللفظ اسمه في اللغة تعريفه في اللغة الرمي لانك ب... ب... كأنك بترمي بالكلام لفظ مفيد لازم في صوت حتى يعرفوا علماء النحو اللفظ يقول لك ايه صوت لازم يبقى صوت صوت مشتمل على احرف ابجدية هو ده اللفظ ما لم تتكلم تعمل به أو تتكلم والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم يعني في أعلى درجات الصحة أيضا حينما يقول رب العالمين سبحانه وتعالى قل لئن اجتمعت الإنس اسمعوا الآية قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا طيب المتحدى به هو ما في نفس الله ولا المتحدى به هو المتلو والمسموع على الألسنة لا شك انه المتلو والمسموع على الألسنة يا جماعة يا جماعة الكلام واضح الكلام واضح لما أقرأ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض اسمعوا لي منهم من كلم الله ده ده شرف يعني ربنا يعني ايه منهم من كلم الله يعني هو اللي اتكلم ولا ربنا اللي اتكلم ربنا اللي كلمه ده شرف ده دي من نعم العبد ان يتحدث الله ان يتكلم الله معه فالله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن على الحقيقة وبيمنعوا الاشاعره يقول لك ايه اوعى تقول ان كلام ربنا ده بصوت والله انا مش فاهمها دي اوعى تقول كده كلام ربنا مش صوت ما فيهوش صوت كلام ربنا مش صوت يا عم ده الحديث واضح وبين من لفظة الرسول صلى الله عليه وسلم يا آدم ينادي الله على يا آدم يقول له لبيك وسعديك فينادي بصوت ده كلام الرسول فينادي بصوت إن الله شوف بقى يأمرك أن تخرج من ذريتك بعث النار وما بعث النار الحديث من كل ألف والعوذ بالله 999 للنار وواحد للجنة اللي أنا عايز أقوله إن في صوت وناديناه من جانب الطور الأيمن وناديناه إن ده ده مش بيكون بصوت يا جماعة مين اللي قال إن الله لم يتكلم بصوت يقول لك اوعى تقول كلام ربنا فيه صوت ولا اوعى تقول كلام ربنا فيه حرف آه. ده النبي بيقول لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف مش ده كلام سيدنا الرسول الح- الحرف بعشر حسنات مش ده كلام النبي يا جماعة الأشعار بيقول لك اوعى تقول ان ده كلام ربنا على الحقيقة هو كلام نفسي اسمع بقى وما تقولش اسمع دي وما تقولش ان هو صوت وما تقولش ان هو حرف وما تقولش الكلام ده جابوه منين بس جه الكلام ده منين ما هي في السنة هو النبي بيقول حرف والقرآن موجود اهو مع حروف قدامك اهي تكلم الله بها سبحانه وتعالى يبقى لما اجي أنك- انكر هذه المسألة يبقى انا المتشدد يا فضيلة المفتي لما اجي اقول ان الاشاعرة اخطأوا في المسألة دي يبقى انا المتشدد عشان بقول ان القرآن كلام الله وبخالف الاشاعرة الذين يقولون ان كلام ده ان كلام ربنا كلام نفسي وانه خلق صوتا عبر عما في نفسه ولا يجوز أن نقول بأن إن في صوت في كلام الله ولا أن نقول إن في حرف في كلام الله إلى غير ذلك من هذا الكلام قال شيخ الإسلام ابن تيمية وأقول في القرآن ما جاءت به آياته يعني إنه كلام ربنا وأقول في القرآن ما وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل يعني أنا أسيب الآيات القرآنية اللي بتقول لي وكلام الله واضحة تقول لك طب ما كلام الله دي زي كلمة ناقة الله وبيت الله لا لا لا لا لما أقول ناقة الله وبيت الله الناقة دي مستقلة عن الله منفصلة بيت الله ده مستقل الأشياء المستقلة تبقى النسبة نسبة تشريف نسبة مملوك إلى مالكه لكن الأشياء غير المستقلة تكون صفات لله كيد الله عين الله كلام الله سمع الله بصر الله ونحو ذلك في فرق بين هذه الأشياء التي تستقل بنفسها والأشياء التي لا تستقل بنفسها الشاهد إن احنا بنخالف الأشاعرة يا جماعة بنخالفها في مسألة هقول لكم على حاجة مش بنخالفهم في مسألة الكلام وبس وأنا عايز أقول لكم على نقطة قبل ما ما أجيب مسألة أخرى يبقى الأخرس الأخرس عند الأشاعرة متكلم مش الكلام في القلب ما هو الأخرس عنده كلام في القلب يبقى ما نقولش عليه أخرس يبقى ده متكلم يبقى أخرس عندهم متكلم ما هو أقول إيه بس طيب الكلام في الفؤاد الكلام الله القرآن كلام الله لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى نقطة أخرى نخالفهم حتى والله العظيم أنا بتعجب تعريف كلمة لا إله إلا الله إيه ده أه والله العظيم يعني إيه كلمة لا إله إلا الله يا مسلمون يعني إيه كلمة لا إله إلا الله أجيب لكم تعريف الأشاعرة الأول لا إله إلا الله قالوا كلمة التوحيد هو نفي التثنية يعني ما فيش اتنين خلقوا الكون نفي التثنية يعني ايه التوحيد يا أشاعرة قالوا يعني نفي التركيب نفي التجزئة نفي التبعيض فليس هناك للإله جزء ولا بعض ولا الإله مركب ولا الإله م- إيه- إيه- اثنين يبقى التوحيد عندهم نفي التثنية نفي التركيب نفي الأجزاء نفي البعضية نفي الكمية سواء كانت الكمية اه والله العظيم بيقولوا كده نفي كمية متصلة ومنفصلة فهذا نفي للكمية المتصلة والمنفصلة ده اللي أنا قريته في كتبهم لا خذ كمان كلمة ال الإله يعني إيه قالوا يعني الخالق يعني إيه يعني القادر على الاختراع يعني إيه يعني لا إله إلا الله معناها أيوة لا خالق إلا الله يا جماعة آه يعني لا خالق إلا الله يعني اللي طب ما إبليس عارف لا خالق إلا الله يبقى موحد ألا وفرعون عارف أنه لا خالق إلا الله لا يا جماعة المسألة في التوحيد ليست مجرد مجرد أن تعترف أن الله هو الذي خلق كل شيء عشان كده ي... ي... لما يجي مشايخنا يعلمونا كلمة التوحيد ويقولوا لنا لا إله إلا الله اسمعوا دي يعني لا معبود حق إلا الله تقول لي طب والخالق اسمع يا أخي طالما هو ال... وحده الذي يعبد والعبادة له وحده يبقى الذي نعبده وحده هو الذي خلق وحده هو الذي يملك النفع وحده وهو الذي يملك الضر وحده وهو الذي يعز وحده وهو الذي يذل وحده وهو الذي يغني وحده وهو الذي يفقر وحده وهو الذي يهزم وحده وهو الذي ينصر وحده وهو الذي يقرب ويبعد وحده وهو ما انت ع... لان عشان كده نقرا في كتب العقيده كلمه حلوه قوي يقول لك ايه من اقر بالربوبيه اللي يقر بربوبيه الله لابد أن يقر بالألوهية ليه يتد... لأن الألوهية مش هو اللي خلقك وحده اه ورزقك وحده اه ويحييك وحده اه ويميتك وحده اه توجه له بالعبادة وحده اركع له وحده اسجد له وحده توكل عليه وحده انقاد له وحده اذبح له وحده انذر له وحده وهكذا لكن من قال بتوحيد الألوهية فقد تضمن الإيمان بالربوبية تضمنه يعني ايه يعني اللي يقول بالالوهية يبقى كأنه قال بالالوهية والربوبية واللي يقول بالربوبية يلزم بقى يلزمه ان يقول بالالوهية انا مش انا عايز اقول ان تفسير التوحيد بس اللي انا عشان ما توهكش في المسائل عايز اقول ان تفسير التوحيد انه لا اله الا الله معناها لا خالق الا الله او لا مخ قادر على الاختراع الا الله ده تفسير غلط لكلمة لا اله الا الله لانه ده مش غلط تفسير قاصر معنى كلمة التوحيد لا خلق إلا الله اه ولا رزق إلا الله ولا محيي إلا الله ولا مميت إلا الله ولا معبود إلا الله لا معبود حق بحق لأن في ناس عبدت شجرا وصنما وشمسا وقمرا وجنا وأموالا وجاها ومناصبا وبشرا وغير ذلك عشان كده بنقول لا معبود حق لأن في معبودات بالباطل لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى هو ده تفسير معنى كلمة لا إله إلا الله عشان كده تبص تلاقي في كلمة لا إله إلا الله إحنا نيجي المشايخ تيجي تقول لك إيه يا جماعة اللي يتوكل على غير ربنا يبقى هيقع في الشرك لو وصلت لكذا لأن في تفصيل في التوكل يا جماعة اللي يذبح لغير ربنا يبقى وقع في شرك كذا اللي ينذر لغير ربنا تبص تلاقيهم يتريقوا على المشايخ بتاعة السنة يقول لك إيه كل حاجة عندهم شرك شرك شرك شرك شرك شرك عارفين ليه عشان الحاجات دي عندهم مش داخلة أصلا في معنى التوحيد فعشان مش داخلة في معنى التوحيد يبقى المخالفة بتاعتها ما تبقاش شرك إنما الشرك عنده فين لو أنا قلت إن, إن الشمس دي خلقها اتنين أو أنا خلقني اتنين أو الكون ده اللي خلقه اتنين يعني في مسألة الخلق تبقى دي شرك لكن مسألة طب ما تقولوا لي يا جماعة لكن في مسألة أن, أن يخاف الإنسان من شيء أكثر من الله دي شرك أن يتوكل على الله من دو أن يتوكل على الناس من دون الله ويعتمد عليهم من دون الله دي شرك أن يتوجه بالذبح لغير الله ما هو شوف بقى اللي انتوا بتدخلوه يا جماعة ما الذبح ده عبادة هو كلام أنا قل إن صلاتي ونسكي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك طبعا ما بنقصدش ان انت تذبح عشان تاكل لا انا بقصد الذبيحه اللي بتذبحها تقربا للشيء دي اسمها عباده ما ينفعش تذبح على وجه التقرب الا لله سبحانه وتعالى ذبيحة بتتعبد بيها أذبح أضحية تقربا إلى الله بذبح ال- العقيقة ولا النسيكة تقربا إلى الله لكن أذبح لميت ولا أذبح ل- لا ما ينفعش لا ما هو أنت بتقرأ في القرآن الكريم إنا أعطيناك الكوثر ما- فصل لربك يبقى الصلاة لمين لله فصل لربك وانحر العلماء قالوا فصل لربك وانحر أي لربك أيضا زي ما تصلي لربك انحر لربك في صحيح مسلم الحديث واضح بصوا دي لعن الله الحديث في صحيح مسلم احسن انه يقولوا حديث ضعيفة لعن الله من ذبح لغير الله واضحة اهي واضحة اهي بينة اهي فتفسيرهم لكلمة التوحيد بأن لا إله إلا الله معناها لا مخ- قادر على الاختراع إلا الله أو لا خالق إلا الله ده تعريف قاصر وبناء عليه بقى بثبت الصفات ال- المعاني اللي هم السبعة اللي انتوا عارفينهم له الكلام له الكلام وال الكلام والسمع والبصر والإرادة ما هو دي في صفات بي- بيثبتوها له الكلام والإرادة والسمع والبصر والعلم ما هو دي صفات بيثبتوها لله سبحانه وتعالى وفي الكلام طبعا بيقولوا انه كلام نفسي لله مش بيثبتوا انه كلام على الحقيقة يعني لما يجوا يثبتوها وبيثبتوا الحياة لله ويثبتوا القدم لله بل احيانا يقولوا دي اخص الصفات الماتريديه بيقولوا كده دي اخص صفات ربنا سبحانه وتعالى انه قديم له الحياة والكلام والبصر ادي ثلاث صفاتهم مع ان من ك- كلامهم في الكلام صفة الكلام غير صحيح له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة علم واقتدر دول صفات ربنا عنده حياة كلام وسمع وبصر وإرادة له الحياة له الكلام والحياة والسمع والبصر والإرادة والعلم والقدرة طب بقية الصفات متأولة الحكمة متأولة العين استغفر الله عين تليق بالله ولا ليست في كلام مع عين الفيل بتليق بالفيل وعين النملة تليق بالنملة وعين ال... ربنا بيقول ولتصنع على عيني ربنا بيقول بل يداه مبسوطتان لا لا لا كل كل ده متأول كل ده هو ده ك- الكلام اللي بيدور حو- حوالين التوحيد ويجي فضيلة الدكتور يقول انتوا بتتكلموا في الأشاعرة ليه عند الأشاعرة ايه هو أول واجب على العبيد أول عارفين يا إخواني وأخواتي أول واجب علينا في الدنيا ايه أول فرض علينا في الدنيا ايه أول فرض علينا أن نوحد الله دي أول فرض أول فرض تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ده أول فرض لكن عند الأشاعرة أول فرض إيه أول واجب عليه يقول لك أول واجب على العبيد النظر النظر إيه بص بقى كده إيه النجوم والشمس والقمر والجبل والبحر والنهر والبني آدم بص في الكون عشان إيه عشان توصل ب... بعقلك اوصل لربنا يعني أول واجب عليك اوعى تيجي يعني اللي يجي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقولوا لا انظر الأول وبعد ما تنظر الأول تعالى قول الإيمان طب يا جماعة النظر ده مقصود بإيه قال عشان يدخل مقتنع يا جماعة في فطرة جوه البني آدم ده الراجل الأعرابي كان بيقول البعرة تدل على البعير وأثر السير يدل على المسير سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا يدل ذلك كله على اللطيف الخبير يعني جه لو جبت ج- ستي النهاردة ولا جدتي ولا جبت الناس كبيرة اللي في السن قلت له تعالى يا حاجة تعالى يا عم الحاج انتوا نظرت ما نظرت يا عم الحاج الأول قبل ما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لو يقول لك إيه ده بعضهم يقول لك إيه أول واجب على العبيد النظر طب لو فضل أحد ينظر كده ده أول فرض بقى قبل ما يوحد قعد ينظر ومات قبل ما يقول لا إله إلا الله قالوا كافر منهم قال لا مش كافر يبقى فاسق يبقى عاصي طب افرضوا واحد ما نظرش خالص منهم قال لي كافر ومنهم قال عاصي ده كلامهم هم ايه يا جماعه كان بيجي ناس تنطق الشهاده قدام الرسول عليه الصلاه والسلام النبي بي- ما بيقول لهمش ابدا قولوا لي إلا قالوا لي يا جماعة هو أنتوا نظرتم الأول ولا ما نظرتوش يعني أتيتم بمقدمتين وطلعتوا بعد المقدمتين بنتيجة و- و- وتجيبوا بقى تصديق والتصديق وتصور وتجيبوا التصور الأول وبعدين التصديق وبعدين توصلوا آه تصور وتصديق والكلام اللي بتاع العلم المنطق ده عامة الناس مش هتعرف الكلام ده اجيب مقدمتين واجيب نتيجة ولا ثلاث مقدمات ولا اربع مقدمات لان ده اقل حاجة مقدمتين ونتيجة وتصور وتصديق وادخل في علم الم- الناس عامة الناس ما تعرف الكلام ده ويجي قول موجود عند الاشاعرة اللي ما ينظرش الاول يبقى كافر يقول لك لا ده اول واجب على العبيد اول جزء في النظر ومنهم يقول لك ايه اول واجب على العبيد القصد نيتك ان انت هتنظر الاول والمقصود بالنظر ايه انه يجيب ادله عقليه يعني طب دليل الفطره يا جماعه دليل الفطره بعضهم قال دليل الفطره ده ما يكفيش ما من مولود الا ويولد على الفطره فابواه يهوداني او ينصراني او يمجساني ولم يقل يمسلمان لانه هيبقى على الاسلام قال لا لا يكفي لا يعني لو ان طفل مات بقى قبل البلوغ ده هيبقى ايه هيبقى عندهم ايه اول واجب على العبيد عند الاشاعره منهم اللي قال النظر منهم أول, أول جزء في النظر منهم قال القصد إلى النظر ورد عليهم ابن حجر على فكرة في كتاب فتح الباري عشان بعض الإخوة بيقول إن ابن حجر من الأشاعرة لا ابن حجر في بعض مسائل لكن لم يأخذ بل رد على على الأشاعرة في كثير من المسائل موجودة هذا الكلام في كلامه في فتح الباري وفي غيره إنما أول واجب على العبيد هو إيه توحيد الله توحيد الله وحد الله يكفي عند أهل السنة دليل الفطرة يكفي دليل الفطرة يكفي أول حاجة انطق بالشهادتين ما أقولكش اتأخر عن الشهادتين أبدا طب الإيمان عندهم أصل الدكتور بيقول أنت بتخالفوا الأشاعرة ليه وبعض إخواننا من طلبة العلم بيظن أن كل الخلاف بيننا وبين الأشاعرة في مسألة الصفات بس لا مين اللي قال لك كده أنا ذكرت عقيدة العادة وعقيدتهم في القدر بتخالف عقيدة أهل السنة وكلامهم في كلام الله بيخالف أهل السنة وفي الصفات الخبرية بيخالف أهل السنة وكلامهم في أول من يجب على العبد بيخالف كلام أهل السنة وكلامهم في ما- تم- تعريف التوحيد بيخالف أهل السنة وكلامهم في الإيمان في في كتاب الجوهرة كتاب الجوهرة بي- كتاب بيدرس في, في, في الأزهر بيقول إيه فسروا الإيمان بإيه وفسروا الإيمان بالتصديق والنطق فيه الخلف بالتح فيه الخلف بالتحقيق يعني ايه الكلام اللي انا بقوله ده اقول لكم يعني ايه ده ك- الكلام اللي بيدرس الايمان معناه التصديق طب والنطق يعني ايه يعني الايمان اهو هنا تصديق في القلب بس طب والنطق ان انا اقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله بعضهم قال النطق ده من الايمان وبعضهم قال النطق ده تقوله عشان يتعصم دمك ومالك في الدنيا يعني أنا لو مصدق في قلبي وما قلتش أبدا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تبقى مؤمن إيه؟ لو أنت مصدق في- في قلبك وما قلتش أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مع قدرتك ومفيش حاجة تمنعك طول حياتك وما قلتهاش مش قلبك مصدق اه هو ده الإيمان عالجنة ونعمها إن شاء الله ازاي يا جماعة يبقى ابو طالب هو كان مصدق النبي والنبي قاعد يقول له يا عم كلمة قولها ما قالوش يا عم خلاص انا ه- ه- هقول لربنا ان قلبك كان مصدقني يا, يا, يا ابا طالب يا عم كلمة قولها يا عمي كلمة احاج لك بها عند الله الايمان عندهم هو التصديق بالقلب طب والنطق باللسان فيه خلاف يتقال ولا ما يتقالش يعني من الإيمان ولا مش من الإيمان اهو الك- البيت اهو و- وارجع إليه في كل الكتب ارجع في شرح الجوهرة موجود وشوف تفسيره بيقولوا ايه وفسروا الإيمان بالتصديق والنطق فيه الخلف الخلف بالتحقيق فيه الخلف يعني فيه الخلاف بالتحقيق وفسروا الإيمان بالتصديق والنطق فيه الخلف بالتحقيق لكن أهل السنة بيقولوا ايه كلكم حافظين الإيمان ايه قول وع... شوفوا بقى اهي قول وعمل تعرفوا الكلام ده كلام ايه ده التصديق بس ده كلام غلاة الجهمية لا، ما فرعون مصدق يا جماعة في قلبه لا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا يبقى فرعون ماله لا، إبليس إبليس يبقى إيه هي المسألة قلبه خلاص لا يا جماعة الإيمان مش كده وبعدين القلب ده فيه قول للقلب وفيه عمل للقلب قول القلب التصديق أو التكذيب أو الإقرار لو عايزين اللفظة الأفضل الإقرار و- وعمل القلب فيه رجاء وخوف واستعانة وأمور زي كده طب والنطق عندي عندي قول عشان كده احنا بنقول ايه الإيمان قول وعمل وأحيانا تسمع من كلام العلماء يقول لك ايه إقرار باللسان جميل جدا واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان شو ده الإيمان وما كان الله ليضيع إيمانكم اللي هي الصلاة الصلاة من الإيمان عشان كده بقى ما عندهمش حاجة اسمها زيادة الإيمان ولا نقصان الإيمان ما عندهمش حاجة اسمها شعب الإيمان إيه شعب الإيمان الصلاة من الإيمان والحج من الإيمان والزكاة من الإيمان كل ده دي أحاديث متأولة عند الأشاعرة موضوع طويل قوي موضوع الأشاعرة ده موضوع طويل قوي في مسائل كتيرة بنختلف فيها حتى باب التكفير بعضهم أحيانا يقول لك إيه ما تكفرش حد خالص لا إزاي ما تكفرش حد خالص إيه؟ في حاجات الإنسان بيكفر بيها في الق- بالقرآن والسنة وبعضهم يقول لك إيه نكفر اللي كفرنا لا طب هو كفرك وغلط أنت بتكفره ليه مفيش حاجة اسمها منطق اللي كفرنا كفره وأحيانا نكفره اللي يعمل بدعة وأحيانا على أمر مشروع زي ما أنا قلت لكم قبل كده إن من يتكلم الرحمن على العرش استوى هناك بعض الأقوال بتكفيره والعوذ بالله إخواني وأخواتي كان هذا اللقاء من ضمن اللقاءات التي تحدثنا فيها عن مسألة من كتاب المتشددين اللي فضيلة الدكتور بيقول إنهم بينتقصون الأشاعرة في مسائل كتيرة بنخالف فيها الأشاعرة وأنا أكتفي بما ذكرت لأن عايز أمر على أغلب المسائل حتى أرجع إلى الموضوعات العامة التي كنت أمسكها إن لكن أظن الآن عرفتم لماذا نختلف مع الأشاعرة وإحنا بنختلف وبنرد عايزين نرد للكتاب والسنة أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته رضوان ربي مبتغاي وجنتي أدعوك ربي أن تفرج كربتي واجعل حياتي